بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين النهارده حبيت اتكلم عن موضوع يمس الخدمه بتاعتنا الموضوع المهم اللي بيشغل ذهني كتير وبيشغل اذهاننا كلنا في مرات كثيره وهو موضوع التعليم الكنسي تعليم الكنسي هقرا جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس الأصحاح الثاني ابتداء من الآية 11 لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا إله في العالم ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب فلستم إذا بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين لو حبينا نسأل معلمنا بولس الرسول نقول له ايه غاية التعليم بتاعك او ايه غاية او نهاية الكرازة اللي انت مشغول بيها ليل ونهار تحت كل الظروف وفي اي بلد تكون موجود فيها زي ما سمعنا دلوقتي الموضوع اللي شاغل بولس الرسول يحس كده انه الذين كانوا غرباء غرباء عن رعوية اسرائيل ملهمش ارتباط بربنا ولا بشعب ربنا اجتمع كل الامم مع اليهود وصاروا جسدا واحدا وصار في سلام بينهم بين بعض وسلام بينهم وبين الله الاب خلال صليب رب المجد يسوع والكل يجتمع في الروح الواحد بمعنى اخر ما يشغل بولس الرسول لو قلنا له انت اخر اشتهاء ليك ايه يقول لك نفسي اشوف العالم كله عبارة عن عروس واحدة للعريس الواحد تتمتع بالمصالحة مع الاب ولها امكانية الروح القدس العامل فيها من هنا نقدر نقول ان غاية التعليم الكنسي سواء للاطفال او للصبيان او للشباب او للعائلات او للشيوخ كل انسان في الدنيا يتمتع بالحياه الانجيليه السماويه الايه المملوءه مجدا يعني بولس الرسول عايز يغمض عينيه فتح عينيه كده يقول كل البشريه طالعه معاه تتمتع باللي قدمه المسيح تمتعوا بابوه الله الاب يتمتعوا بعمل روح الله القدوس يتمتعوا بالخلاص اللي قدمه المسيح يتمتعوا بالمجد اللي بيعده فوق في السماء لكل نفس بشرية مقدسة عايز يا حبائي أركز على النقطة دي مرات كتير ودي نقطة كانت تتعب أبونا في شوي كتير يقول لك فلان ده مدرسي أو فلانة دي مدرسية عارفين يعني إيه مدرسي؟ يعني عبارة عن واحد حاطط له كشكول كده تحت باطه وبعدين يقول لك الدرس المرة دي على ايه مثلا عن السامري الصالح يجيب كام كتاب ويوضب ويحط النقط اللطيفة ويختار كام قصة حلوة وبعدين وقت طب النشاط الاسبوع ده ايه نعمل لهم حفله في الحته الفلانيه نعمل عيد ميلاد عند فلان ناخدهم دير من الاديره تقول لي طب ما انت عايز ايه غير كده كان ابونا يتطلع لهذه الامور يقول لك ده انسان مدرسي ينفع يبقى ايه مدرس في مدرسه او ناظر في مدرسه لكن مش هو ده الخادم في ذهن ابونا او في ذهن الكنيسه الخادم في ذهن الكنيسه انسان زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول نحن الذين كنا قبلا في الظلمه والان نور في الرب الخادم انسان ما يشغله ان شايف الناس بتموت مش هيقف يتفرج عليهم ولا هيمسك لهم عصايه يعلمهم ولا هيحفظهم شويه حاجات عشان يحفظوها لكن انسان ميت يحتاج الى حياه انسان جوه القبر عايز اكسر القبر ده واطلعه من القبر واشممه ريحه الحياه انسان تحول الى تراب انت تراب والى تراب تعود نفسي يسمع الصوت الالهي انت سماء والى سماء تعود فاول نقطه في الخدمه بالنسبه لينا كلنا من اول سواء الكاهن او الخادم او الخادمه ايا كان مستوى الولاد هل يا ترى الهدف بتاعي واضح في كتاب كتبه احد اليونانيين اب لطيف كده لقي مذكرات بعد ما مات ونشروها فهذا الاب بيقول ايه بيقول كده بصراحة لو انا صحيت الصبح وحاسس ببرود مش عايز اصلي مش عايز اروح القداس يمكن عايز اقعد اقرا الانجيل لوحدي عايز اطلع في حته كده هدوء لو انا انسان لابس البدله اقدر اعملها لكن مش معقول وانا كاهن هقعد في بيتي او اطلع اعمل اي عمل واسيب القداس لان ورايا شعب لازم يحضروا الايه القداس فبيقول لو انا كنت كده صريح مع نفسي هل وانا رايح القداس انا رايح اعبد الله بالروح والحق ولا لبسي الاسود هو اللي الزمني ان النهارده اروح ما اقوله عن الكاهن اقوله عن كل واحد وواحده فينا هل يا ترى لما بيجي ميعاد الخدمه بيبقى الانسان من جواه بيتنطط من الفرح مشتاق للعيال يقول لك ده انا طول الاسبوع كده غاليين عليا بحبهم وبصلي من اجلهم ومشتاق اليهم ولا اقول يعني اهو هو عمل بركة واول ما اخلص الدرس اقول الحمد لله عدى الدرس بخير كأني رايح اخد علقة او كأني رايح انفذ روتين او واجب انا ملتزم بيه هل خدمتنا خدمة الالتزام الاجباري لظرف او لاخر او لدعوة او اخرى او مكسوف من نفسي او من العيلة او من ابونا اللي دعاني او من امين مدرسة الاحد ولا انا في داخلي لهيب نار متقد لا استطيع ان استريح لغاية ما كل الناس يتمتعوا بربنا كل بيبي صغير كل طفل كل صبي كل شاب سواء عندي في الخدمة او مش موجود معايا في الخدمة سواء في كنيستي او في كنيسة تانية سواء كان مصري او استرالي او من جنوب افريقيا او من اي دولة من الدول هل هذه النفس فعلا غالية عليا مشتاق لخلاصها ولا العمل بتاعي عمل روتيني طب نغربل كده بصراحة اعملوا عملية غربلة لمدة سنة حضرت كام درس قول خمسين مرة لو قلنا كل اسبوع مرة وشينا شوية كام عيد يا ترى من الخمسين مرة كم مرة وانا رايح رايح اقيم من الاموات بالمسيح الساكن فيا وكم مرة كده شايل الكشكول بتاعي وموضب نفسي للخدمة ورايح انفذ اوامر وادخل في روتين يطلعوا كم في الحالة الاولى وكم في الحالة التانية انا هسيبك ترد على نفسك وانا كمان ارد على نفسي اشوف يا ترى ماشي صح ولا ماشي غلط الحتة اللي بتتعبني كتير العبارة اللي قالها العلامة أوريجانس أن نحن في الكنيسة لدينا معلمون كثيرون جدا ولكن يندر أن نجد الإنسان القلب ناري يستطيع أن يرفع القلب يطلعه السماء وده مش مبالغة ولكن عبر عنه معلمنا بولس الرسول بطريقة أخرى قال يوجد إيه مرشدون كثيرون ولكن ليس الكل إيه ليس الكل آباء في فرق بين واحدة ست واقفة في حوش الكنيسة ولقيت عيل كده بيبكي طلعت له بونبوناية واديتها له وطبطبت عليه ولطفته وبين الأم واقفة أخدته بحضنها كده وشعر بالدفء وهو على صدر مامته ومسحت له دموعه وقعدت تقبل فيه لأن ابنها مش هين عليها إنه يبكي هل يا ترى احنا فينا هذه الروح من الوالدية إن صح التعبير أو من القلب الناري الملتهب المفتوح على السماء ولا احنا ناس بتوع الروتين ويرك جاوبوا على نفسكم وأنا أجاوب عن نفسي عشان نبتدي نراجع مع نفسنا في حساباتنا الخاصة بالخدمة غاية التعليم الكنسي أني أمارس نوع من الأبوة مش ضروري الأبوة الكهنوتية ولكن الأبوة اللي باخدها في مياه المعمودية القلب المتسع اللي يحب كل إنسان ويشتاق أن يبذل نفسه من أجل كل إنسان أو نقدر نقول نوع من الأمومة العلامة أوريجانس يقول عبارة جميلة يقول أن الواحد وهو بيتعمد بياخد نوع من الأمومة فيشارك الست العذراء في أمومتها العذراء حملت أمومة لرب المجد يسوع في أحشائها ونحن نحمل أمومة له في قلوبنا فيصير يسوع إن صح التعبير جوه في القلب لأننا نحب كل البشرية زي ما هو محب كل البشر من هنا أحبائي علامة الخدمة الصح من الغلط إن يا ترى قلبي إيه الحدود اللي ممكن يشيلها في واحد قلبه آخر حدوده الفصل بتاعه لكن عيل بيبكي في الحوش أو سمع عن حد تعبان أو إنسان في الأقصر ولا في أسوان ولا في القاهرة ما يشغلهوش أهو قصة أو يعني خبر بيسمعه وفي إنسان حدوده لغاية القطر المصري أي إنسان يضيع يبقى قلبه واكله ويصرخ لكن لو سمع مثلا إن في استراليا واحد ضاع قالك إيش جابني أنا لاستراليا وفي إنسان حدوده تبتدي من آدم وتنتهي إلى آخر الدهور يقول كل البشرية غالية علي آدم غالي علي وإبراهيم غالي علي ولوط غالي علي والشعب الموجود غاليين علي والجيل الجاي غالي علي والجيل اللي هيتولد بعد ما نموت غالي علي وأبقى أنا زي الشمعة اللي كل يوم بتتقد وبتدوب وتقول له يا رب مش هستريح غير لما انت تستريح في كل البشرية قلبي وكلني على خلاص كل الناس نفسي أشوف العالم كله ككنيسة مقدسة ملتهبة بالروح امبارح وانا قاعد اقرا في حديث ربنا مع ايوب في الاصح 38 ربنا بيشبه نفسه بايه براجل مهندس بنى هيكل وبدأ يسأل أيوب قال له قل لي أطوال الهيكل إيه إيه طول الهيكل وإيه عرضه وإيه عمقه وإيه ارتفاعه قال له قل لي آخر حدود طبعا زمان يعني في أثناء الخلقة ما كانتش المحيطات اتقفلت طبعا في ما زال لينك بين كل المحيطات إلا بعض الأماكن صغيرة زي البحر الميت أو الأسود لكن المحيطات والبحار الكبيرة كلها فاتحة على بعض قال له قل لي ايه حدودها قال له فين كنت لما كنت انا بخلق وببني هذا الهيكل وكانت كواكب الصبح تتغنى امبارح وانا بقراها سبت الاصحاح كله واللي دخل في دماغي كلمة ايه ان كواكب الصبح يعني الشاروبيم والسرافيم الطغمات الكبيرة كده من السمائيين قاعدين يشوفوا ربنا وبكلمة يخلق الأرض وبكلمة يفصل البحر عن اليابس وبكلمة يقيم النباتات وبكلمة يقيم الزروع وبكلمة يقيم الطيور والأسماك والحيوانات وقاعدين يعملوا إيه الملائكة قال قاعدين يغنوا قاعدين يسبحوا ربنا يقولوا إيه ده إيه إيه العجب بتاعك يعني إله قدير قال لا لا مش موضوع قدير هو إله قدير صحيح لكن إله كله حب إله كله حب فتغنى الشاروبيم والسيرافيم وهو بيخلق العالم أول مرة أتخيلها وموجودة أروها في أيوب 38 قلت يا ربي إذا كان الشاروبيم والسيرافيم بيتغنوا وآخر فرح وهو بيخلق العالم إيه مشاعر الشاروبيم والسيرافيم وهو بيخلص العالم وهو بيقدم ذاته ذبيحة من أجل كل البشرية إيه مشاعرهم اللي عبر عنها السيد المسيح وقال يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة لقى 15 يا ترى ممكن اللي قاعدين هنا في الكنيسة دلوقتي اللي قاعدين مع بعض كل واحد كده يقول انا الشاروب اسمي كذا ويبقى كده كل كياننا متلهلب بالفرح فرحانين فرحانين لاجل خلاص يقول كده سفر الاعمال وكان الرب يضم كل يوم الى الكنيسه الذين ايه يخلصون ده موضوع كان شاغل لوقا البشير وهو بيكتب متهيألي كده كل يوم يزقطط من جواه بالفرح يقول في نفس الله الاب فرحان بيها والمسيح فرحان بيها والروح القدس فرحان بيها والملائكه فرحانين بيها والانبياء فرحانين بيهم والقديسين اللي عبروا فرحانين السماء كلها كده متهلله اذا كانت متهلله بخلقه العالم او الارض فكان بالاكثر يكون تهليل السماء برجوع النفوس وتمتعها بالمجد الابدي وعودتها الى الصوره الاولى. نفسي يا ربي بقولها من كل قلبي كده سواء كنت كاهن او خادم او من الشعب عادي ان يبقى لنا هذا الروح الجميل اللي نتغنى كل نهار من اجل اعمالك المجيده صحيح طبيعه جميله وحيوانات جميله وصحه حلوه اديتها لنا وامكانيات للفسح لكن ما هو اعظم واعظم واعظم واحنا شايفين النفوس كده طايره بروح الله القدوس لكي يكون لها نصيب في احضان الاب منظر ممتع سر ان الملائكه قاعدين يقولوا له ارسل منجلك للحصاد في سفر الرؤيا ويكرروا هذا المنظر لانهم بيشوفوا اللي احنا مش شايفينه انا بشوف انسان يقول ايه ده كان استاذ في الجامعه ورمى الأستاذية عايز يبقى كاهن يخدم ربنا لسه واحد بيحكي لي عن واحد في استراليا بيقول لي يا ابونا غني غنى غير معقول وشخصيته ليه دوره في الأعمال وبعدين بكل بساطة واللي بستغرب جيراني كل ده ووافق انه يبقى كاهن في ايه في حتة ما فيهاش مصريين يمكن ثلاث اربع ايلات هبتدي يشتغل مع الايه الاسترال او في المنطقة دي في جزيرة معينة إذا كان ده شعور إنسان بيبيع كل حاجة ويقول مع بطرس الرسول ها نحن قد إيه قد تركنا كل شيء وتبعناك إيه منظر الملائكة وهي شايفة اللي احنا مش بنشوفه احنا أقصى حاجة بنشوف واحد بيكاهن واحد بيشماس واحد بيخدم وسط قرية من القرى إلى آخره ولكن الملائكة شايفة ما هو أعظم إنسان كان في التراب وفي الحضيض وبقي في السماء وشايفة النفوس وهي طايرة بروح الله وتحلق لكي يكون لها نصيب في السماء فمن هنا أحبائي عمرنا ما نحس بملل في الكنيسة أو في الخدمة يعني يقول لك يجي يوم الجمعة ده ولا الحد ولا يوم الخدمة يبقى كأني واخد علقة هلاقي العيال والولاد الأشقية والولاد التعبانين وانا اصلي بتلعش ما بعرفش اتكلم كويس ولما ولد بيديني سؤال ما بعرفش اجاوب الموضوع لا موضوع عتمة ولا موضوع سؤال وتجاوب عليه موسى النبي قال له قال له يا ربي أنا ثقيل اللسان ارسل من ترسل لكن ربنا قال له ايه قال له ما تخافش يا موسى انا اكون معاك انا ابقى جوه بقك مش انت اللي بتتكلم انا اللي بتكلم ده اول نقطة احب اتكلم عنها وهي وضوح الهدف انا بعمل ايه في التعليم الكنسي عايز اطبق الكلام ده في كل الامور لما بعلم الولد او الشاب او في الكنيسة عن قوانين الكنيسة عن قوانين الكنيسة مرة لقيت شاب جاي وفي حالة نرفزة شديدة وبعدين بقول له مالك كان خلصت العشية وبيعترف قال لي ابونا انا تعبان انا مش طايق الكنيسه قلت له خير يا حبيبي في ايه اللي تعبك من الكنيسة قال لي تتخيل يا ابونا انا رحت احضر عشية في كنيسة فلقيت كاهن بيصلي ايه افنوطي نينان وماسك ثلاث شمعات عمل جريمة كبرى لانه درس في قوانين الكنيسة ان الكاهن يمسك شمعة انا عمري ما قريتها لكن هو كلامه كده وان الاسقف هو اللي يمسك ثلاث شمعات الراجل شغله او هذا الشاب كل اللي شغله كانوا شمعة ولا ثلاث شمعات طب وفين الشمعة المنورة اللي لما ابونا بيقول افنوتي نينان ارحمنا يا الله بيقول له يا ربي اروح لبين وانا الضلمة وانت النور انا جاي لك لكي تنير على كل نفس مملوءة بالظلام شتان ما بين واحد عينيه على الشمعة وواحد عينيه على النور الالهي اللي بيشرق على الجالسين في الظلمة شتان ما بين واحد يقف يقول لك النهارده ابونا طول ولا ابونا قصر ولا الشمامسه كانوا منسجمين ولا غير منسجمين وبين واحد في القداس دموعه نازله وقلبه طالع في السماء قاعد يفكر يقول له يا رب ان كان القداس بالحلاوه دي كلها امال السما هتكون شكلها ايه اذا لما بنعلم ولادنا او بنتعلم احنا او بنعلم اي حد عن قوانين الكنيسة لابد ان يكون القوانين اللي بنقولها غايتها هو الفكر الروحي الحي والقلب الملتهب بالحب وناموس الكنيسة هو ناموس المسيح ناموس الحب ناموس الحب بلاش الروتين القاتل لأن الحرف يقتل وأما الروح فإيه فيحيي الحرف يهدم وأما الروح فيبني فنفسنا نراجع حساباتنا في قوانين الرسل وقوانين الكنيسة ونظامها وطقوسها كل هذه الأمور وضعت للتدبير الروحي السليم مش للحرف القاتل اللي يفسد أعماقي من الداخل اللي يخليها بدل ما ترتبط بالسماء ترتبط بالأمور الزمنية أنا مش عايز أطول عليكم لكن حدي بس لمسات خفيفة لما أدرس فصل عن قصة ماري جرجس أنا بحب ماري جرجس جدا يا ترى ما يشغلني إن ماري جرجس ده اتولد في اللد ولا اتولد في اسكندرية ولا اتولد في أثينا تفرق ايه يعني هل لما بخلص من قصة ماري جرجس اشعر ان كل ولد او كل بنت تشتاق ان تحمل قلب ماري جرجس الملتهب بمحبة ربنا ويعيش في الطهارة اللي عاشها ماري جرجس ويكون لي روح الحق وروح الشجاعة اللي كانت لماري جرجس في مقاومته للإمبراطور ولكل القوانين الوثنية هل لما بكلم الولاد عن سير القديسين هل بيشعر ان فعلا في صداقة حية وقوية تربط بينه وبين القديسين وان عنصر الصداقة هو ان صارت هناك وحدة وسلام بين البشريين كلهم في المسيح يسوع هل لما بتكلم عن القديسين بتطلع آخر القعدة إن قلبه واكله من ناحية صليب رب المجد يسوع اللي بيحول الزناه إلى قديسين واللي بيرفع القلب والفكر زي ما رفع فكر يعقوب من خلال السلم اللي رأسه في السماء واللي قام وقال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا باب السماء يعقوب شاف حلم قام من الحلم قال ده مش ممكن تكون أرض أمال أنت فين قال أنا في السماء وأنا أوعد ربنا لو رجعني سالم أبني بيت لربنا هنا أو مذبح لربنا وأحط كل عشوري وسموه بيت إيل أي بيت الله فهل احنا لما بنتكلم عن القديسين فعلا بيكون لنا المشاعر بتاعة يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم لنا الفكر الحي اللي يشوف السماء المفتوحة لما اكلم الولاد عن الاعياد ايه المشاعر اللبس الحلو والكارت اللطيف اللي ببعته لاخواتي واللي بوضبه له من الانترنت او من الكمبيوتر وغيره ولا بيطلع الولد من الدرس حاسس انه اسعد كائن في الدنيا وانه اذا كان بيعيد عيد الميلاد او عيد الغطاس او عيد القيامة او عيد من اعياد القديسين فان حياته كلها عيد لا ينقطع ويقول كده ربنا مش هلاقي احلى من اللي انا عايشه ان انا بعيد عيد لا ينقطع لما بقف واروح الكنيسة وقف قدام الأيقونة بشوف ايه انا اذكر انسان كان زميل ليا وانا في مدرسة الاحد ومرت فترة كنت انا سبت المنطقة وبعدين طبعا اشتغلت وبعد ما اشتغلت اترسمت كاهن وفي يوم وانا قاعد باخد الاعترافات لقيت هذا الاخ داخل فاخدته بالحضن وسلمت عليه خير يا فلان اخبارك ايه قال لي ما يهمش انا هكلمك بعد ما تخلص اعترافاتك ودخل كنت يمكن 11 12 بالليل بعد اجتماع الشبان وبعدين دخل وقف قدام الهيكل كان ايامها الكنيسة طبعا زي الجراج وقف ربع ساعة بكى وجه ايه اخبارك قال لي بص انا لسه ما خلصتش كلية لغاية دلوقتي كنت انا خلصت كليتي واشتغلت كام سنة أربع خمس سنين واترسمت كاهن هو لسه في الكلية طبعا بياخد أجازات مرضية باستمرار وقال لي ما ظنش هكمل الكلية ودخلت في علاقة عاطفية مع واحدة عشان اتجوزها وفشلت وبابايا جاله انهيار نفسي ومامتي مش عارف جارها لها ايه وانا قررت الاتي قلت له ايه قال لي انا في جيبي سم فرن وجايب مادة مخدرة واخدت الترام عشان اوصل اخر الخط لسيدي بشر طبعا سيدي بشر في الوقت ده كانت ايه عبارة عن مناطق نائية فقال لي فكرت ازاي اني اروح وامشي بعد الترام في اي حتة ضلمة واخد المخدر الاول واروح واخد السم عشان ما احسش بحاجة ومش حاطط اي علامة انا مين شلت كل بطاقات الشخصية وبطاقات الكلية وكله بحيث على ما يتلموا عليا يلاقوني شوية عظم ما يعرفوش العظم دول بتوع مين وانا ركبت الترام فلقيت نور طالع من الشرعات بتاعت الكنيسة بتاعت الاناديل طبعا فقلت طيب قبل ما اموت اروح اصلي لربنا اه اخد بركة الكنيسة واصلي عشان يمكن ربنا ما عارف ظروفي الصعبة قال لي وقفت قدام الهيكل بصيت كده لصورة الست العذراء قلت لها معقول اموت وما اروحش اشوفك وبصيت كده لماري جرجس وقلت له معقول انا مش هبقى معاك فوق بصيت لصور القديسين وبصيت للهيكل وبكيت وقررت الاتي قلت له بص يا رب ولو عشرين مرة من التجارب اللي انا عايش فيها جت يعني عشرين ضعف هقبلها بشكر من اجل ان انا ادخل السماء واتمتع بك طبعا هذا الاخ نجح في نفس السنة وكمل الجامعة بتاعته واتجوز ولا زال عايش لغاية النهاردة يعني انسان عايش مع ربنا اللي غير حياته ايه انه وقف قدام الايقونة ما شافش ده فن قبطي وده شاف فن بيزنطي والصورة شكلها حلو والايقونة دي ادمت لا لا لا لا ما شغلتهوش وقف قدام الأيقونة فشاف ما وراء الأيقونة روح الله اللي يحمله لكي يدخل به إلى السماء إذا كل ما في الكنيسة أحبائي هو العمل المستمر لتمتعي الدائم بالسماء ولكسب نفوس كثيرة للسماء اجذبني وراءك فنجري آخر نقطة أحب أتكلم فيها عشان ما أطولش عليكم في موضوع بيشغلني باستمرار وإحنا مهملين فيه وبلوم نفسي قبل ما ألوم الخدام والخادمات وهو سألت كتير عن وسائل الإيضاح فاللي أنا سمعته أرجو يكون خطأ أن يكاد لا تستخدم وسائل إيضاح في كنيستنا يعني قرى الصعيد بقت على مستوى أعلى مننا تقول لي إمكانيات وما عندناش أوضة لوسائل إيضاح ما عندناش مش عارف إيه ما عندناش قلب وكنا على أولادنا هقول لكم أمثلة بسيطة جدا لوسائل إيضاح خفيفة يعني لمستها في بعض البلاد هديكم مثل في استراليا في يعني الخادمات طبعا صغيرين كلهم طالبات في الجامعة مع أمين مدرسة أحد من يعني القاهرة وكان خادم كبار صغيرين قوي لكن الغالبية العظمى بتوع الجامعة فقلت أروح أشوفهم الاسترال دول بيعملوا إيه فاستأذنت من واحدة قلت لها أنا حاجة أحضر معاك كده قالت اتفضل يا أبونا فدخلت لقيت الفصل ما يزيدش أقصى هيبقى 10 15 مرة بصيت لقيت العيال قاعدين وبعدين وأنا قاعد مين عليه الدرس؟ قال العيال عليهم الدرس هم اللي هيقولوا الدرس طلع ولد عمل ان هو السامري الماشي في الطريق وقع وبعدين جه الكاهن وبعدين جه اللاوي وبعدين جه الايه السامري وعملوا حوار جميل قعدت كده اتفرج وايات من الانجيل ومشاعر لطيفة والعيال كلهم فرحانين ده مش تمثيلية قدام مدرسة الأحد ده قدام الفصل ولا بتعمليه كل قد ايه قالت لي يعني تقريبا كل شهر في تمثيلية زي دي قلت طب العيال يعملوها ازاي قالت لي بص يا ابونا قبل الدرس باسبوعين صورت لهم قصة السامري الصالح طبعا بالانجليزي وبعدين جبت لهم كام كتاب من الاطفال بتوع السامري الصالح يقروها واتفقنا نعمل الديالوج بيننا وبين بعض بالتليفونات فطول النهار يضربوا لي ايه رايك تسوني الآية دي نقولها كذا وكلهم على التليفونات مع بعض لمدة أسبوعين عشان يطلعوا التمثيلية أخذت مجهود قد إيه شوقت العيال قد إيه للكنيسة إيه الإمكانيات المادية المطلوبة عشان نحط أعذار صعبة ولا سهلة إيه رأيك سهلة ولا صعبة تنفيذها إيه فيها إيه يعني دخلت بيت من البيوت برضه في استراليا فلقيت واحدة هي من اسكندرية بس كانوا طبعا بيبيهات وهم مسافرين وبعدين قالت لي ابونا تحب تتفرج على الدوسيات بتاعتي قلت لها دوسيات ايه قالت لي الدوسيات بتاعت مدرسة الاحد من اول ما دخلت مدرسة الاحد من روضة كل سنة في دوسية طبعا زمان ما كانش في كمبيوتر الكلام ده سنة 75 الكلام ده 75 القصة لكن البنت بدأت قبلها بكام سنة كانت ايامنا مثلا في ثانوي ولا حاجه كل سنه في دوسيه ضخم كده النهارده درس في تلوين النهارده مش عارف هيروحوا الكنيسه المهم يعني قصه معينه تتكتب الدوسيه عباره عن انشطه سنه كامله مثلا في اولى حضانه الدوسيه رقم اتنين السنه اللي بعدها انشطه تانية حضانه لغاية ما وصلت لثانوي والبنت معتزة بيهم نسيهات جنب بعض جنب بعض جنب بعض وكل ما عايزة تتذكر أيام زمان طبعا تحط صورتها وصورة التسوني بتاعتها والفصل بتاعها ذكريات جميلة سهلة ولا صعبة إيه رأيكم من وسائل الإيضاح دي تلاقوا ما لا حصر لي لو احنا كنا جد عيالنا غاليين علينا مرة زرت واحدة هنا بتدرس في مدرسة أجنبية بقول لها بتاخدي قد إيه؟ يعني في حكم القرابة الفاسوني ليا ده اللي فات يبقى بيدوني مبلغ كذا مبلغ طبعا خيالي فقلت لها طب بتقعدي قد ايه في الحضانة عشان تاخدي المبلغ الكبير ده قالت لي بالظبط باخد ثلاث ساعات كل يوم في الحضانة قلت لها ثلاث ساعات يدوك المبلغ ده قالت لي لا ما تبصش على الثلاث ساعات فباباها قعد قال لي لا ثلاث ساعات ايه ده بالعافية بنومها الساعة 11 الساعة 12 بالليل كل يوم بتوضب حاجة جديدة surprise للعيال اللي في الثلاث ساعات دول قلت لها طب اديني مثال فجابت لي مثل مثلا ايه قالت لي عيد الام عملت ايه طبعا المدرسة مجهزة لها ورق الوان جابت فروخ ورق الوان وعملت شكل الايه الشبشب وقصقصت هم مثلا عشر بنات عملت يبقى عشر تجواز شباشب وجابت الحته اللي من فوق دي اللي هتتلزق وجابت لهم الصمغ وجابت لهم ورده ناشفه ولا غيره وبعدين جابت لهم الاقلمه ولمت العيال قعدوا الثلاث ساعات يعملوا ايه كل واحده تعمل هديه لمامتها شبشب تدخل بيه الحمام بالورق طبعا وكتبت لها مثلا اي لاف يو على الشبشب ولا كتبت لها كلمه كل سنه وانت طيبه لكن تفكير تخيلي لما البنت يدخلوا يقعدوا كلهم يعملوا الشباشب كل واحده بتختار اللون اللي يعجبها والورده اللي على مزاجها وكل واحده تكتب العباره اللي عايزاها وتكتبها بخط ايدها وبعدين كل واحده تروح توديها لمامتها وتبقى يعني مفاجاه لمامتها بمناسبه عيد الايه؟ عيد الام هل بنفكر في حاجة زي كده مش بنعيش مع أولادنا مش بنعيش مع أولادنا هو الدرس نستنطقه كده عشان كده بيطلع ريحته صعبة ونمشي لكن مش بنقدم لأولادنا حب حقيقي ابني مشغول عليه عايز أدوقه السما مشغول بيه طول الأسبوع إزاي أفرح قلبه إزاي كل مرة وأنا داخل أو داخلة الفصل متوقع شيء جديد بقدمه ايه رايكم في الحكايه دي كنا بنفكر كان ابونا اسحاق معايا واحد بتوع وسائل الايضاح نجيب ناس متخصصين في وسائل الايضاح يعلمونا واحد بتاع تربيه بتاع علم نفس بتاع غيره هناك بره عشان الواحد يدرس ابتدائي لازم يكون يعني هاي كواليفايد اكتر من اللي درس اعدادي لان تدريس ابتدائي اصعب من اعدادي والشغل مع الابتدائي أصعب من الشغل مع إعدادي واللي مع إعدادي أصعب من ثانوي وثانوي أصعب من الجامعة فعايز أقول أحبائي نفسنا إذا كنا بنحب ولادنا هل فعلا نقدر نجيب ناس متخصصين يدرسونا ويعلمونا ونقعد مع بعض وأنا ألقط من الفكرة دي وده ياخد مني الفكرة دي وممكن ثلاثة أربعة يروحوا يزوروا مثلا كنيسة العذراء في محرم بيه ينزلوا في مصر الجديدة يروحوا في الصعيد صدقوني في أفكار في الصعيد بتبقى أحسن وأكتر من الموجودة عندنا في اسكندرية لأنه الحب ما يعرفش الحدود لو بحس إن ده ابني أو دي بنتي حقيقي مش هحط حدود للعمل بتاعي أنا مش عايز أتكلم عن وسائل الإيضاح لأنه ده موضوع عايز مش قاعدة عايز دراسة طويلة مش من بتوع وسائل إيضاح لكن من كل الخدام من كل الخدام والخادمات ويبقى موضوع سيريس وناخد خبرات الآخرين شوف دول بيعملوا إيه وفي الكنيسة الفلانية بيعملوا إيه يبقى الموضوع شاغلنا باستمرار يعني أتذكر ولاد إعدادي وأنا بره في استراليا الكنيسة كان فيها مشكلة كبيرة وظروفها صعبة لكن قعدت افكر اعمل لهم ايه قعدنا نفكر عملنا لهم اجبيه على قدهم حط لهم ابانا الذي فلنشكر وارحمني ومزمورين من باكر والقطع والتحليل وارحمني يا الله يعني ياخدوا سبع دقايق كده خمس دقايق في الصلاة وما رضيتش اسميها اجبية عشان يقول ابونا هرطق عامل اجبية على مزاجه فكتبت مقتطفات من الاجبية كل بيت ازوره وزع الاجبيه بتاعهم بالانجليزي ونصلي مع بعض وبعد ما اخلص اقول له الاجبيه دي هديه ليك شوف اخدت قد ايه سبع دقايق انت بقى ايه كل مره لما تصلي تصلي بالاجبيه دي تصوروش كان ليها تاثير قد ايه برضو الخلاجي املنا خلاجي مبسط كل الخلاجي ما يزيدش عن يمكن 32 صفحة بس كل الولاد حفظوه صم ليه لانه ما فيهوش اللي يقولوا الكاهن سرا والكتابة الصعبة مش عارف يعني هل وكلنا ان عيالنا يدوقوا القداس يعني مرة مؤتمر عملوه الكاثوليك اظن في امريكا قعدوا اسبوع كامل جابوا على مستوى الكاردينال وعلى مستوى كهنة وخدام مدارس أحد وثيولوجيانز لاهوتيين وأساتذة علم نفس بيدرسوا في إيه؟ تفتكروا إيه الموضوع اللي شاغلهم؟ بيدرسوا كيف نقدم القداس الإلهي للأطفال إزاي نقدم القداس موضوع شاغلهم مرة دي ما أنساهاش في باسادينا في كاليفورنيا الكنيسة فيها ابونا أنطونيوس حنين في يوم بصيت لقيت مرات ابونا تاسوني تريز كده تعبانة مالك يا تريز قالت لي يا ابونا انا تعبانة قوي قلت لها ايه قالت لي هحكي لك قصة وقول لي اتعب ولا ما اتعبش ايه القصة قالت لي عندنا ولد في الكنيسة جه ما كملش سنة ولد مش قادر يلحق الانجليزي طبعا جاي من مدارس عربي وطبعا بتبقى السنة الأولى وخاصة لو كبير شوية بتبقى صعبة يعني لو حضانة أو غيره بتمشي لكن بيبقى أولى إعدادي غيره على ما ابتدي السنة الأولى دي بيتعب فيها بعد كده يمشي حلو فبتقول لي الولد لقي نفسه مش إيه مش عارف يمشي في المدرسة مش قادر يكون صداقات مفيش ولا واحد مصري غيره فركن شوية وبعدين لاحظوا عليه مش عايز يلعب مع العيال مش عايز أنشطة الموسيقى مش عايز يحضر حفلات فالبرنسبال الناظر بعت للأب قعد الناظر مع المدرسين بتوعهم مدرس الفصل الرئيسي وجاب بنسميه ايه السوشيال ويركر الاخصائي الاجتماعي وجاب حد من دكاترة نفسانيين وقعدوا كذا ساعة عشان يدرسوا حالة هذا الولد ايه السبب فقالوا احنا مش هنعرف نتكلم معاه مش عايزينه يتكلم بالانجليزي عايزينه يتكلم بالعربي عشان يعبر عن اللي جوه فالناظر ضرب لتريز قال لها تريز انا عارف انك انت مرات ابونا وبتتكلمي انجليزي حلو فاكيد طبعا عربي قالت له اه قال لها هنطلب منك طلب هنديك في الساعة 25 دولار هتيجي تقعدي معانا هيحضر الناظر والسوشيال ويركر وبتوع علم النفس والمدرس واتنين تلاتة وأنا اللي هو الناظر وهنجيب الأب بس مش هيتكلم وهنجيب الولد وهنسألك أسئلة بالإنجليزي أنت تقولها له بالعربي وتصممي إن يرد بالعربي لأنه إنجليزي ضعيف وعايزينك ما تعلقيش وما توحلهوش بالإجابة تقولي لنا اللي قاله بالظبط إيه فقالت لهم أنا ما باخدش فلوس ودي خدمة قالوا لها أنت حرة خدي الفلوس رجعيها للمدرسة حطيها في الكنيسة اعملي اللي عايز تعمليه احنا يهمنا بس انك تيجي فقالت لي رحت سألوه ما سألوا له ايه بتحب التمثيليات العربي ولا الانجليزي طب امريكا احلى ولا مصر احلى طب لما كنت في مصر في المدرسة كان ليك صحاب طب هل انت بتخاف من العيال الامريكان عشان انت مش عارف تتكلم ولا هم بيتريقوا عليك تقول لي قعدت كده والكل قاعد بينتبه وكله بياخد ملاحظاته طبعا جايبين السوشيال ويركر ياخد فلوس اذا كان هو بيديها 25 طبعا هياخد مبلغ اكبر جايبين دكتور مخصوص هياخد فلوس مدرس بتاعه جاي حصة إضافية يعتبر أو قاعدة إضافية هياخد فلوس يعني قاعدة زي كده كلفتهم إيه مبلغ وقدره قالت لي يا أبونا هسألك سؤال هذا الولد لو في الكنيسة وبيتلعثم هل أبونا أو الخادم أو الشماس يهتم بالولد يطبطب عليه ويشوف إيه السبب ولا يسيب العيال يتريقوا عليه قالت لي هل العالم أكثر حنانا من الكنيسة ولد وهم عارفين انها بتعدي مجرد سنة بس هم خايفين لحسن طول وعارفين ان ده جاي من مصر مش بيتكلم انجليزي وعارفين ان ليه ظروف خاصة ايه اللي يشغل الناظر وده وده وده وايه اللي يخلي المدرسة تدفع كل المبالغ دي علشان تعالج مشكلة ولد جاي من مصر مش قادر يدخل في المجتمع الامريكي وهو لسه عيل صغير ايهما اكثر حنانا المفروض الكنيسة ولا العالم ايه رايكم فقالت لي انا من ساعة المقابلة دي وانا ضميري تعبني جدا جدا بقول يا ترى هقف قدام ربنا اقول له ايه على العيال اللي بيضيعوا واحنا ما بنهتمش بيهم هل احنا سيريس في خلاص الناس مهتمين بيهم ولا عمل اهو بنيجي ونقول الدرس ونعمل وسيلة ايضاح وناخدهم دير من الاديرة ورحلة من الرحلات هل كل عيل يشغلني مذاكرته صحته آه، نظرته ابتسامته فرح قلبه الداخلي هل الولد ده جزء من كياني بيشغلني من كل الجوانب ولا لا انا هكتفي بالكلمة لغاية اللي انا قلته وارجو ان الموضوع ده يكون اذا امكن ان ما كانش المرة دي المرات الجاية موضوع ندوات ازاي نهتم بولادنا من كل الجوانب ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا فرح حقيقي عشان نعيش مقدسين ليه لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين